أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا هل تسمعون عن جهاز ال GPS Global Position System ال GPS ده جهاز المفترض ان هو بيوضع في العربيات والسيارات وبيتصل بثلاث أقمار صناعية الجهاز بيسألك كده في الأول سؤالين أنت فين وعايز تروح فين هو ده بالظبط اللي أنا عايز أوجهه لكم النهاردة السؤالين دول أنت فين وعايز تروح فين قال الله فأين تذهبون عايز تروح فين أنت أصلا فين لو السؤال ده توجه لكل واحد مننا دلوقتي وكل واحد لو مسك ورقة وقلم ويكتب هو فين من الطريق وهو عايز يروح فين أصلا إيه الهدف اللي أنت عايش له بجد أنت عايش ليه في واحد تلاقيه ملوش هدف في الحياة السبب الأساسي إيه إما الغفلة إما اليأس إما الإحباط عايش ليه أهي أيامه بتعدي وخلاص ليه غافل هو ما فكرش في السؤال ده قبل كده خالص أنا بسأل الشباب وانت يعني في أيام الروشنة انت دماغك فين يقول لي ولا في الدماغ خالص ولا في الهوى هي أيام بتتقضى وزي ما تيجي مفيش هدف في الحياة محبط يائس غافل والمعاني دي المفترض ما تكونش عند مسلم أبدا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا إلا الضالون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله كان سيدنا علي يقول إن أكبر الكبائر عند الله اليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله تعالوا كده نسألكم وكل واحد مننا يجاوب عن هذا السؤال أو تصور نفسك وانت قبل فترة الالتزام وقبل ما تعرف طريق المسجد لو اتسألت السؤال ده أين تذهبون تبقى إجابتك إيه رايح فين يا عم رايح الكافيه رايح فين يا عم رايح لصاحبتي رايح فين يا عم رايح أقضيها أي حاجة يعني ايه اين تذهبون دي اين تذهب هذا المساء عادي يعني تلاقي ناس تقول لهم رايحين فين يقول لك رايحين نscore ايه نscore دي يعني نشرب مخدرات يعني عاملين كده ليه تلاقي الواحد من دول دلوقتي مسقط البنطلون انا اللي اعرفه ان هم كانوا سبع طبقات دلوقتي بقوا طبقتين ليه يعني هو لازم يلبس البنطلون ويسقطه ويبين البوكسر تبقى طبقتين يعني اللي اعرفه ان هم كانوا سبعه دلوقتي بقوا اتنين ازاي مش عارف المهم يعني المساله دي يمقتها الله جل وعلا روى الطبراني في الاوسط وصححه الالباني قال صلى الله عليه وسلم لا يخرج اثنان من الغائط يتحدثان كاشفين عن عوراتهما فإن الله عز وجل يمقت على ذلك الأسبوع ده أمريكا عملت قانون رفعوه للكونجرس قانون ضد الخلاعة علشان خاطر البنطلونات المتسقطة دي مش عايز اقول هم عاملين شعار كده ما ينفعش يتقال يعني بس هم عاملين شعار يعني استر نفسك بمعناها يعني من الاخر انا عايز اسال ليه يا شباب بقت التقاليد الغربيه والتقاليع اللي تجيلنا من بلاد الغرب ليه هي بقت القدوة دلوقتي اعلانات المغنيين وهيطلع بقى ولابس حظاظه ولابس تميمه وبتاع وكل الشباب هتلاقيهم في الصيف ده كله عامل كده والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال وجعل الذل والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم واللي بيلبسوا التمائم دي خرزة كده بتتحط علشان خاطر تكشف عنه العين يعني هذا من الشرك قال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك السؤال لسه مطروح وهيظل معانا في محاضرتنا دي السكة فين انت رايح فين على فين يا شباب رايحين فين اتجاهكم كده لفين لو واحد وقفك دلوقتي بالله عليك على فين تقول له الجنة بالله عليك انت دلوقتي حاسس ان ربنا راضي عنك ولا ساخط ولا الاتنين مش فارقة انا بعمل اللي عليا وما اعرفش بقى ربنا راضي مش راضي دي مش بتاعتي مش في ناس كده سيدنا سلمان الفارسي كان يقول اضحكني ثلاث وابكاني ثلاث ضحكت من مؤمل الدنيا والموت يطلبه لسه ليك أحلام في الدنيا الموت يطلبه وغافل لا يغفل عنه وضاحك ملء فيه ولا يدري أمسخط ربه أم مرضيه شفتوا الواحد مننا عايش ومش عارف هو مسخط ربنا في السماء ولا مرضي ربنا وأبكاني ثلاث فراق الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه وهول المطلع عند غمرات الموت والوقوف بين يدي رب العالمين حين لا أدري إلى النار انصرافي أم إلى الجنة النهاردة لما تيجي تسأل الشباب تعالوا كده نشوف صور من حياة بعض الشباب ناخد أربع نماذج النموذج الأولاني رايح فين ده شباب روش طحن رايح فين بدور على صاحبتي بقضي حياتي تعالوا نشوف قصة فتاة بتحكي عن وهم الصحوبية بتقول أنا ضيعت نفسي أنا ما استحقش الرحمة ولا الشفقة أنا أسأت الأهلي أنا جبت لهم العار أنا خاينة خنت الأمانة والثقة اللي ادوها لي كلامها كده بالظبط قالت مشكلتي ابتدت بسبب التليفون اللعين وبسبب هذا الحقير المجرد من الضمير والإحساس لعب بعواطفي ولعب بأحاسيسي لغاية ما نال غرض الخبيث مني وقعت في الوحل بكلامه المعسول وما بقتش اقدر اسيبه حياتي بقت من غيره جحيم الحياة كانت بالنسبة لي هي وجوده جنبي لغاية ما كانت المصيبة السوداء وفقدت أعز ما تفخر به الفتاة ضيعت شرفي بسبب إنسان عديم الشرف إنسان باع ضميره وإنسانيته بعد ما خد أعز ما أملك سابني أعيش الضنك لوحدي وتخلى عني لغاية ما بقيت حامل قعدت ادور عليه هرب مني غير تليفونه مفيش حد كان عارف مصيبتي غير ربنا ربنا اللي هان عليا قوي ربنا اللي خيره كان نازل عليا ربنا اللي أكرمني وللأسف بعت طريقه وبعت نفسي لغاية لبواب ما اتقفلت قدامي قعدت أربع شهور أتمرغ في وحل المعصية والخطيئة وربنا وحده اللي يعلم إن أنا كنت عاملة إزاي في الفترة دي كل المشاكل النفسية اللي تعرفوها عشتها أرق اكتئاب قلق زهق ضيق كل ده كان عندي الحمل زادني تعب على تعب وبقيت مش عارف اعمل ايه هقابل اهلي ازاي بالمصيبه دي ابويا كان راجل فقير مرتبه على قده وامي ست عفيفه وكانت وفرت لي كل حاجه علشان اتمم دراستي انا خيبت ظنها واسات اليها اساءه كبيره قوي لا تغتفر أنا لغاية دلوقتي حاسة بالمرارة جوايا وبعد فترة قلب الحقير ده رق ليا ورد على مكالمتي ولما عرف بالحمل قال لي أنا هساعدك على إنك تعملي عملية إجهاض ويا كده يا مش هتعرفي سكتي ومفكرش يقول لي إنه هيتجوزني ولا قال لي كلمة من اللي كان بيقولها لي أيام الحب والغرام ضيعني ربنا ينتقم منه وسابني للعار والفضيحة رغبتي في الانتقام سيطرت عليا لغاية مرة من مرات ما رحت لاسم البوليس وقدمت فيه بلاغ واكتشفت انه كان مديني اسم مستعار وانه متجوز وعنده اربع عيال الشرطة قبضت عليه وعليا بتهمة الزنا بتقول انا دلوقتي بكلمكم بعد ما خرجت من سجن الشرطة لسجن الأكبر بيتي أنا ما بقيتش أكلم حد وما فيش حد بقى يقعد معايا أبويا بقى عامل زي اللي بيقضي أيامه المعدودة في الحياة وأمي مرضت مرض شديد أنا بقيت سجينة في بيتنا خايفة من الناس ومن نظرة الناس أنا ببكي ليل نهار يمكن ربنا يغفر لي يمكن ربنا يغفر لي خطيئتي يوم الدين وبستسمحكم كلكم انكم تدعوا لي علشان ربنا يغفر لي ويتوب عليا ويخفف من آلامي انا عارف ان في ناس اول ما تسمع الكلام ده تقول لك لا لا لا, لا احنا مش للدرجه دي يعني الامور بينا انا برضو راجل مؤدب ومحترم وابن ناس وهي كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يعمي ويصم ما تقوليش ان انت في وقتها هتبقى السبع وهتبقى هرقل وهتعرف تقف والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من فتنة النساء إن أخوف ما أخاف عليكم النساء وقال في شأنهن ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن هو يبقى تمام قوي ومفيش أي مشاكل وبيتكلم كويس لغاية ما الفاس تقع في الراس تلاقيه بقى شخص تاني تماما ابعد عن السكه دي تضيعك وابعدي عن السكه دي سكه الصحوبيه والحب الجميل والهيام والغرام لو مش على طريق ربنا تبقى صعبه قوي عارفين ليه ابن القيم بيقول كلام رائع في زاد المعاد بيقول من اعظم اسباب ضيق الصدر الاعراض عن الله وتعلق القلب بغير الله والغفلة عن ذكره ومحبة سواه فإن من أحب شيئا غير الله عذب به مش عايز تفهم كده ليه هتتعذب بيها والله كل من أحب شيئا دون الله عذب به وسجن قلبه في محبته فما في الأرض أشقى منه ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا منه يتوعد بثلاث أنواع من العذاب في الدنيا ومثلها في القبر ايه الثلاث حاجات اول حاجة في الدنيا الكلام ده في الدواء والدواء انه يتعذب لغاية ما يحصل عليه ويتعذب بعد كده عشان يبقى دايما خايف انه يروح منه وبعد كده لما يروح منه يشتد عذابه لأن نعيم الدنيا فاني وفي القبر أول عذاب ليه فراق الأحبة بلا عودة والتاني ألم الحسرة على ما فاته من النعيم لما يبص بقى يلاقي ناس صارت قبورهم روضة من رياض الجنة وهو معذب في قبره يحس بالحسرة والألم على ما فرط في جنب الله والثالث وهو أخطر شيء كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يتضرب بينه وبين ربنا حجاب الناس كلها تروح بعد كده يوم القيامة تتمتع بالنظر لوجه الله الكريم وهو معذب معذب في الجحيم ومعذب بألم الحسرة والندم كل من أحب شيئا دون الله عذب به في شباب مقضينها بطريقة تانية مقضينها بقى نت ومقضينها على المواقع والشات ودول أنا أقول لهم كلمة واحدة كما تدين تدان والله الأسبوع ده مكالمتين ورا بعض في يومين الأولى أنا رجعت من السفر لقيت أختي بتتفرج على أفلام إباحية أعمل إيه أتصرف إزاي أقول لها إيه قبلها بيوم تليفون أنا صحيت بفتح الجهاز بتاع جوزي لقيت عليه إنه داخل على مواقع إباحية بقاله شهور أعمل فيه إيه أنا قومته قلت له قول لي ده إيه أنا مقصرة في إيه ومش متمالكة نفسها طبعا وهو قول لي هيبقى عامل إزاي قدامها كما تدين تدان ده دين وبيتقضى شوف بقى هو مين عمله في أهله وهو بيتردله والأمور ماشية واللي بيعمل كده مش في دماغه خالص وما يستحملهاش لو فكر فيها اللحظة لما يجي يتجوز ويلاقي مراته مقضياها كده ما بيفكرش هو في اللحظة دي هو بس بيجري ورا شهوته في اللحظة دي وما بيفكرش في أي حاجة تانية ناهيك بقى عن قصص المبكية اللي بقت تحصل دلوقتي على الشات وفي الأول خالص بنت مؤدبة وكويسة وبتتكلم عادي وشوية بشوية الأمور اتصعدت لغاية ما وصلنا لبلايا ضخام وأنا بقيت زهقت من كتر المشاكل اللي بالشكل ده واقع مر إدمان للنت واللي على النت وبلايا سودة واحدة تانية مرة اتصلت بيا بتقول لي جوزي المفترض انه يعني يعرف ربنا شوية مرة واحدة جايب الدش وقاعد بيتفرج المفروض ان هو يتفرج على الجزيرة ويتفرج على القنوات الإسلامية بصيت لقيت صوت التلفزيون بيوطى قوي فما حطيتش في دماغي بس مش عارفة ليه قمت حسيت في حاجة كده بتقومني ببص لقيته قاعد بيتفرج على منظر أعوذ بالله شياطين قول لي دي بقى هتعيش معاه ازاي وهتبقى مقتنعة بيه ازاي واقع مر عايشين وطبعا هو خلاص هو كان من قبلها اصلا ومش قادر لغاية دلوقتي يخلص من الذنب ده لأنه لم يتعلم ابتداء أن الله ناظر إليه أن الله مطلع عليه ما حطهاش دي في دماغه خالص ما حدش علمها له ما حدش حفرها في قلبه فما بقاش يراعي المعاني دي خالص صار لا يستحي من عين الله شوف بقى لما يجي كده تقف قدامه ويقول لك أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى والله أنا أذكر نفسي واستشعر لو أني وقفت أمام الله وقال لي ذلك أسأل الله تعالى العفو والعافية أسأل الله تعالى العفو والعافية نسأل الله تعالى أن يتوب علينا توبة يرضى بها عنا كتير من الشباب بتبقى المسألة بالنسبة لهم إيه أهي مرة وهتعدي كتير قوي يجي يقول لك البداية كانت عندي اهي مرة وهتعدي مرة يعني مش هتحصل مشكلة يعني يعني مرة لما امسك سيجارة مش مشكلة مرة لما اجرب ان انا اتفرج لي على حاجة من الحاجات دي مش مشكلة مرة لما ادوق الحاجات دي مش مشكلة مرة مش بيحصل الكلام ده ومرة دي خطيرة قوي وانت مش داري عارف ابليس قبل أن يكون منه ما كان ذكر أنه عبد الله عبادة شديدة حتى أقسم ألا يترك موضع قدم إلا وسجد فيه فلما أمر بالسجود أمر واحد أمر واحد مرة هي وهتعدي لعنه الله تعالى إلى يوم الدين سيدنا آدم إيه المشكلة؟ ذنب ذنب واحد ما تقولش من دي كل منها ذنب واحد طرده من الجنة ليعيش في الأرض أرض الشقاء والعناء سيدنا نوح مكث في قومه تسعمية وخمسين سنة يدعوهم قال كلمة واحدة بس لابنه تعال بس معانا اركب معانا وهو عارف إن خلاص سبقت كلمة الله عز وجل على المجرمين فقال الله له إني أعظك أن تكون من الجاهلين ابعد عن السكة دي سيدنا يونس إيه المشكلة بعقلنا ما عملش مشكلة قول للناس دي انه يوحدوا ربنا ويعبدوه شغال معاهم مفيش فايده فيهم طب خلاص نركب السفينه وناخد بعضينا نروح حته تانية يمكن يطلع فيها خير امرتك بكده لا بس انا عايز خير بس انا ما قلتلكش مش بهواك هي مش بمزاجك هي يقول ايه بقى فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون لولا ان قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كنت خليته في بطن الحوت لغاية يوم القيامة ده نبي ده يونس في وقتها صفوة خلق الله في زمانه أحب خلق الله إليه ذنب أهي مرة وهتعدي شفت بقى هم قد إيه كانوا بيخافوا وإحنا ولا في الدماغ هكذا كان مخافة الذنب الواحد تفرج عنهم الكرب عارفين قصة أصحاب الغار؟ الراجل قال ايه اللهم انه كانت لي ابنه عم كانت احب الناس الي فادرتها عن نفسها فامتنعت حتى المت بها سنه جت في وقت ومعهاش فلوس وقالت لي هات قلت لها لا مفيش حاجه ببلاش مكنيني من نفسك فلما كان مني ما كان واختليت بها وقدرت عليها قالت لي لا تحل الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها الذهب الذي كنت أعطيتها إياه اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج ما نحن فيه فانفرجت الصخرة ذنب دلوقتي تعهد ربك على إنك ما تعمله انك مش هتتلبس بالذنب ده ليوم الدين واستعن به يمكن يكون ده عربون دخولك الجنة ذنب واحد تستخف بيه ممكن يوصلك فين وذنب تخاف تلقى الله بيه وتعزم على انك ما تعمله ابدا في حياتك يوصلك لغاية فين هو ده حكي ان رجل خرج ليلا واخذ بيد امرأة ودعاها للفجور وخلى بها في موضع فقالت له أفلا تستحي من الذي خلقنا ويطلع علينا فتركها فتاب الله عليه فرؤي بعد أن مات في المنام فسئل عن حاله فقال غفر لي بتركي ذنبا واحدا لأني خفت منه والله قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى شباب تقول لهم رايحين فين رايحين يعملوا دماغ مسألة المخدرات دي انت بتوقع نفسك في التهلكة أم الخبائث عارفين قصة الراجل اللي خير ما بين الزنا وما بين شرب الخمر فقال لك أشرب خمر فلما شرب الخمر وقع على المرأة ما زال به الشيطان حتى جعله يكفر بالله أم الخبائث هو شوية بشوية يبتدي ياخد مخدر خلاص شوية بشوية تلاقيه بدأ يعمل ما خلاص بقى ما هي اتفتحت فبالتالي تبقى سبب خطير لضياعه وهاتك بقى يا قصص في المعاني دي يوصل الأمر ان أحد الشباب وصل بيه الأمر إن هو بدأ يتعاطى فشوية بشوية ليه أخت أخته دي كل شوية أكبر منه بسنة وملتزمة وطيبة فكل شوية تقول له اتق الله ابعد عن السكة دي انت هتضيع في الأول بقى يسمع لها لغاية ما بقى الدوش هي دي اللي معكنين عليه بيحكي لأصحابه أختي كل شوية هي اللي عرفت السر وعرفت إن أنا بتعاطى وعرفت إن أنا بعمل قالوا له فيها إيه يعني اديها ده في الشاي لغاية ما وصل الأمر إنها شربت وشوية بشوية أصحابه السوق دول وصل بهم الأمر إنه منعوا عنه المخدر في سبيل إن هو يجيب أخته شوية بشوية وصل الأمر لكده و- والعياذ بالله وقعوا معه في وحش وهو طبعا غايب عن الوعي أكثر الأمر لغاية في مرة ما تعاطت جرعة زيادة وماتت بسببها هو بقى بيكتب كلام هبقى أجي أقراه لكم قصته قصة واقعية وموجودة ومعروفة بيتكلم بقى هو عايش إزاي شفتوا ممكن توصل لغاية فين والله توصل لكده أصله خلاص النبي قال لا يشرب الخمر المخدرات حين يشربها وهو مؤمن بيترفع الإيمان خلاص فاصنع ما شئت في شباب لما تقول لهم الكلام ده يقول لك أنا مش في القصة اللي أنت بتحكيها دي من الصبح أنا لا بتاع بنات ولا أنا بتاع شرب ولا أنا بتاع الكلام ده خالص أنا راجل عايش لهدف بقى في حياتي هدفك إيه يا عم أحقق ذاتي أبقى فلان في المجتمع أنا ببحث عن المركز الاجتماعي ببحث عن الشرف وهذا وإن كان المعنى جميل لكن للأسف مش موظفه صح المعنى ده يا جماعة مستورد من العلمانية معنى تحقيق الذات واحنا بالذات بقى جماعة بتوع التنمية البشرية والكلام ده تلاقيه يقعد يقول لك ينفخ في العملية دي قوي وانت قادر على انك تعمل وانت هتعمل حط الفكرة في دماغك وهتعملها هتعملها ازاي الا بحول الله وقوته المعنى حلو بس يتقال الكلمتين دول عشان يتظبط صح ايوه انت قادر على انك تعمل بحول الله وقوته باياك نستعين به سبحانه وتعالى فاهمين المعنى هو كده فانت بتحقق ذاتك في ايه يعني ايه انا بقيت كويس انا فلان وبقى اسمي مشهور ومعروف والناس كلها عارفاني وبتشاور عليا وانا عند الله صغير حقير لا اساوي شيئا ايه يعني على راي بعض الدعاء ينزل في القبر ويتقول له لا مؤاخذه يا دكتور ثلاث اسئله يعني هتيجي ازاي دي يعني هو ينزل يتقال له لا مؤاخذه يعني ممكن يا دكتور نقول لك ثلاث اسئله بس حضرتك حائز على جائزه نوبل فيعني المعامله مش ممكن هتبقى زي اي حد ما ينفعش هتنفعه في ايه دي ربنا قال ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا انا احقق ذاتي يوم ما ارتبط بالهدف الاساس اللي ربنا خلقني من اجله يوم ما يبقى شغلي ده عباده حقيقية مش كلام يوم ما بوظف كل حاجة في حياتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت هو ده انت بتشتغل ليه بتشتغل فعلا نصرة لدينك بايه ان انت تبقى في مكانك انسان ملتزم بسلوكك باخلاقك ان انت بتتعفف عشان ما تمدش ايدك لحد ان انت عارف ان اللقمه اللي بتحطها في في امراتك دي صدقه من الصدقات فلا تغفل انت بتتجوز فعلا عشان ترضي ربنا مش عشان تمتع نفسك المتعه دي تيجي بعد بس رقم واحد انا برضيك يا رب علشان انا مش عايز اعمل حاجه غلط بس دي رقم واحد في الحياة انت بتذاكر وبتنجح علشان تبقى كده ده هدفك الحقيقي في الحياة ان انت تبقى انسان مسلم حقيقي هو ده اين تذهبون ذاهب الى ربي سيهدين هو ده السؤال وهو ده الجواب في ناس بتبقى عندها المسألة بطريقة تانية يقول لك انا كده كويس ما تشغلش بالك بيا انا انا كده تمام طب يا عم بتقضي يومك ازاي شوية مع أصحابي شوية نروح النادي ممكن نروح جيم بعد الشغل يعني نخرج نتفسح شوية ممكن نعمل شومنج في أي مول حاجات كلها مش حرام يعني طيب أنا بسألك سؤال واحد بس بالله عليك احنا قلنا نطلع الكلام من جوه مش من لساننا بالله عليك يلي بتقول أنا كده كويس ربنا يمثل لك إيه في الحياة جاوب في ظل الحاجات دي كلها أنا هعمل معاك اختبار في الآخر إزاي تكون هدفك وهديك خمس أسئلة وهتكتبوها واللي مش هيلحق يكتبها يبقى يكتبها لما يسمع المحاضرة عشان تعرف انت بجد ده هدف ولا مش هدف وانت عايش لربنا ولا عايش لنفسك اسأل نفسك السؤال ده هم. ربنا بيجي على بالك قد ايه بيجي على لسانك قد ايه وساعة ما بيجي على لسانك بيبقى تأثيرها ايه على قلبك لما بتطلع الحمد لله ليها كده تأثير في قلبك ولا ما بيجيش على بالك خالص هو ده السؤال في زحمة الحاجات دي اللي انت بتقول انا ما بعملش حاجة غلط وانا كده كويس ربنا فين في حياتك لو جاوبت على السؤال ده يبقى حددت هدفك واحسب كده ربنا بيجي على بالك قد ايه وحياتك بكل ما فيها نسبة وتناسب عايز اسألك انت حاسس انت على الطريق ولا بعيد طب لو بعيد سايب نفسك كده امتى هتلحق نفسك مستني ايه انت فاهم انه لسه بدري وفي صك امان انت واخده من الرحيم الرحمن من الاف السنين ان انت هتعمر في الارض لمده كذا سنه فين ده انا لسه كل اسبوع بالطريقه دي تليفون تعالى الحق 18 سنه في الساحل مات مات ازاي كده كده اه عادي خالص كان مقضي اليوم زي اي حد نام مات والتاني حادثة شباب بقى ونظام احنا في صيف يعني مات ازاي ده وده ان شاء الله على حسن ولا سوء خاتمة وتخش بيت الناس تحس ان هم مش في الموضوع خالص مش فاهمين اصلا ايه اللي بيحصل عشان كده بقيت اقول والله العظيم احنا في زمن بنلعب فيه بالنار اصل العملية مش سهلة اصل لو العملية يعني ايه خلاص مش مشكلة هي كده اخرته الحمد لله أهو أيام وقضاها في الحياة وجزاه الله خيرا سلام عليكم خلصت الدنيا واللي بعده هيبقى عامل فيه ازاي انت ضامن هو ده السؤال انت بعيد ولا قريب ولو قريب بتعمل لها ايه دي عشان تبقى دايما هنا وثابت وما يبعدكش عنه هو ده السؤال يا شباب لازم نعرف احنا فين من الطريق في الغالب احنا عايشين العبث وربنا بيوجه لنا سؤال وعايزكم برضو النهاردة تجاوبوا عليه في جملة الأسئلة اللي النهاردة بنحدد بيها أهدافنا في حياتنا ربنا بيقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أنت فاهم إنها فوضى أنت فاهم إنها عبث ما هو حياتنا كده فاهمين الموضوع غلط خالص في بقى ايه نزعه كده عند الناس اللي هو يعني ان الدنيا كلها الموضوع كله حاجه بسيطه قوي يقول لك كان في واحد ليله النص من شعبان ربنا بيغفر للعباد كلهم الا مشاحن او بغي انا كده ولا كده فكان كل سنه يقوم يصلي ليله بتاعت النص من شعبان بس لا بيصلي طول السنه ولا بيصوم رمضان ولا بيعمل حاجة بيجي في ليلة نص من شعبان وربنا غفر له بقى وتاب عليه وبقى كل حاجة تمام أهلا وسهلا هي العملية كده يعني هي إيه الناس فاهمة الجنة دي إيه خبطة يعني أنت وأنت قاعد كده مثلا هتروح جاي مرة كده يا رب اديني الجنة خلاص خد الجنة يا عم بس ولا وجع قلب هي كده خبطة هتاخدها وتريحك وتريح دماغك من القصة دي كلها طبعا مش كده خالص أمال هم كانوا خايفين قوي كده ليه وخايفين من ذنب واحد والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا فلما خلاص صار معصوما عمل لها ايه دي بقى خلاص بقى معصوم بالله عليك لو انت جالك واحد كده وقال لك انا شفت لك في المنام حته رؤيه النبي بيبشرك بالجنه بالله عليك تعمل فيها ايه دي بقى والله دخلنا الجنه طب بس ايه بقى اللي احنا ما بنعملوش كل الحرام هنعمله بقى بعد كده هيدخلنا الجنة هنتوب احنا في الاخر توبة حلوة وكله هيتبدل السيئات هتتبدل حسنات واعمل بقى ذنوب تقيلة تقيلة تقيلة علشان هتتبدل تبقى حاجات جامدة كده يوم القيامة لما واحد يبشرك بكده تعمل لها بص بقى النبي بيعمل ايه أفلا أكون عبدا شكورا يقوم الليل حتى تتورم قدماه ايه رأيك تعال بقى أحدد لك الهدف خمس أسئلة هنقولهم لك دلوقتي وهتكتبهم مطلوب منك في بعض الأسئلة أنك تجاوب في 30 ثانية أول سؤال عايش ليه لماذا تعيش اهتماماتك في الحياة ايه قلنا بمنتهى الصراحة اللي هيكتب بقى الكلام الكبير ملناش دعوة بيه اللي هيكتب لي أنا ما بعيش إلا الخدمة الديني أنا عايش بس لأمكن لكلمة الله في الأرض وهي صلاة النبي أحسن أنت عايش ليه من الآخر دلوقتي بتفكر في إيه إيه هي اهتماماتك في الحياة هو ده أول سؤال السؤال الثاني أكتر صورة بتحلم بيها إيه أو السؤال ده ما نفعش خالص صح أكتر حاجة بتجيلك في المنام إيه الصورة اللي بتحلم بيها كتير السؤال الثالث هو ده في 30 ثانية اكتب أهم ثلاث أهداف في حياتك حاليا حاليا في 30 ثانية واحد ها تجيب شقة وتتجوز اثنين ها يلا قول هو كده اكتب عشان نعرف ايه اللي جوانا السؤال الرابع لو معاك دلوقتي مليون جنيه اول حاجة تعملها ايه تاني حاجة تعملها ايه ها اول حاجة لو معاك مليون جنيه دلوقتي واحد دخل وقال يا جماعة جايزة للي هيقول اول هدفين اسرع من التاني اول حاجة تطلع من قلبك ايه اخد الفلوس دي وبعدين اول هدف اخلص عليه واخد الفلوس كده يعني اللي هيطلع من قلبك غير ما تقعد بقى وتقول ابني جامع ويعني ممكن الجامع نعمله كده مثلا ببتاع خمسين ألف بس يعني يمني حتى قد كده اه يعني زاوية صغيرة كده عشان برضه نبقى عملنا اللي علينا ونعيش بقى تعبانين والله كده ولا لا طيب السؤال الخامس لو عرفت انك هتعيش ست شهور هتغير حاجة في حياتك هتعيش ست شهور بس ماشي واحد والعياذ بالله ابتلي بمرض من الامراض وقالوا له انت هتعيش ست شهور هيعمل ايه اعمل عمره طب ما بتعملهاش ليه دلوقتي آه هقعد في الجامع طب ما قعدتش فيه ليه من دلوقتي طب آه لا ما خلاص ما هي ست شهور بقى طب وايش ضمنك ان انت هتعيش فيهم اصلا حط قدامك الاسئله دول وجاوب على نفسك فيها كده نحدد الهدف تعالوا نشوف نحدد هدف ونعيش له ربنا قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة أين تذهبون واحد ذاهب إلى الجنة وواحد رايح للدنيا كلنا هنقول احنا رايحين الجنة طب نشوف اللي حاطط الهدف ده هيعمل ايه اللي حاطط الهدف الجنة هيحلم بالجنة هيقرا عن الجنة هيسمع عن الجنة انت تعرف تقول لي النهاردة وصف كامل للجنة تعرف شوية حاجات بس بتتخيلها كتير يعني تصور انت كده لو انت قاعد في مكان جميل قوي لو انت قاعد مثلا في جنينة حلوة كده وما فيهاش حد ودي كلها بتاعتك والجو جميل وهادي وصافي يا دي متعة قوي يا سلام وكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين كل كل أنا عارف كل ده بتاعك ما تعملهاش ليزي لو هتبقى كده هتسأل على طول زي ما الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه يقول له ايه دلني على عمل أدخل به الجنة عايز حاجة توصلني انت بتسأل السؤال ده الراجل لما دخل عبد الله الثقفي هذا لما جه في عام الوفود للعام التاسع بص لها الصحابة بالشكل ده سيدنا ابو بكر بيعمل ايه وسيدنا عمر بيعمل ايه وسيدنا عثمان ايه وسيدنا علي ايه وسيدنا طلحه ايه والزبير ايه ايه ده انا هعمل ايه في وسط الناس دي فقال عشر كلمات جمع فيها أمر الدين كله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أجي عشر راح النبي قال له خمسة قل آمنت بالله ثم استقم خلص الموضوع هي دي سيدنا ثوبان ده كان مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الله به الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود أول ما تسمع أنت عليك بكثرة السجود تروح قايل والله لأنا مظبط الخمس صلوات في أوقاتهم بنوافلهم كل يوم 12 ركعة عشان يبني لي بيت في الجنة أسجد وأقترب علشان النبي قال اللي هيعمل كده هيتبلغ الجنة وأنا عايش عشان الجنة واخدين بالكم سيدنا أبو أمامة قال للنبي نفس السؤال ما هو ده بقى اللي بيحلم بالجنة فهو ماشي أول ما يجي يسأل النبي يسأله في إيه السؤال ده محدش بيسأله يا شباب محدش منكم بيسأل بيقول قول لي على حاجة تدخلني الجنة دلني على عمل أدخل به الجنة قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له عارف يعني إيه لا مثل له يعني ملوش زي في إيه في كل حاجة عندك مشكلة شهوة ملوش زي في معالجة الشهوة عندك وساوس النبي قال صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر يشيل الوساوس النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصينا بالقرآن ويجعله من أعظم الأسباب التي تدخل الناس الجنة فالذي يعيش لهدف اسم الجنة في حياته لازم يكون محدد وسيلة لتحقيق الهدف ده فإيه هي الوسيلة اللي هتدخل بها الجنة بعض المشايخ كانت حصلت له محنة فراح له أحد المشايخ برضه بيقول له إيه يا شيخ أنت فين وفين شغلك بص الراجل بقى خلاصة علمه ده كان يعني واحد من الناس الكبار قوي في وقته يعني قال له إن لي أم برها يدخل الجنة أنا أعيش من أجلها حط هدف وفهم من خلاصة علمه ده إن أقرب الأبواب اللي ممكن توصله الجنة بره بأمه ثوبان فهمها من سكة كثرة السجود أبو أمامة من سكة الصيام وهكذا كل واحد بيبقى مركز في حاجة وسيلة تبلغه الهدف تعال بقى لو خلينا التاني اللي عايش للدنيا اللي هو طبعا مش هيبقى معترف بيها لما تيجي تقول له انت دنيوي ممكن تلاقيه في الاول يقول لك لا لا لا ابدا والله مش زي ما انت بتتكلم يعني وتجده دائما كل اللي نفسه فيه يبقى عايز يعمله والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث خطر قوي قوي في الموضوع ده قال ايه بقى حديث رواه الطبراني وصححه الألباني رب متخوض متخوض ده يعني ايه داخل قوي رب متخوض فيما اشتهت نفسه اللي نفسه فيه بيعمله مش بيعمله بس يعني يقعد لغاية ما يجيب اللي هو عايزه ما ينفعش اللي في نفسه فيه ما يعملوش رب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له في الآخرة إلا النار سلم يا رب سلم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها خلاص اتمتعت بحياتك في الدنيا اتمتعت زي ما انت كنت عايز كنت عايز ايه ماذا كنت تريد في الواقع كنت تريد الدنيا والله قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد يعني هياخد وهيتفتن يعني علشان خاطر انت هتبص له تقول له طب وليه بيديله ده بيستدرجه خد حقك في الدنيا تالت ومتلت خلاص وبيديله برضه بإرادته عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ده هياخد وده هياخد بس شتان الذي يسعى للدنيا لا يبالي إلا بشهوة نفسه ولا يفكر بعد هذا في حلال ولا في حرام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام المهم معاك قرش تسوى قرش هدف هو ده اللي هو عايشه هتيجي تقول لي ماشي انا معاك انا عايش للاخر ومش هعيش للدنيا طب والمشاكل اللي هتقابلني والفتن اللي في كل مكان اعمل ايه انا في فتنه النساء اللي انت قاعد تقول لي غض بصرك واعمل كذا يعني هي كلمتين في الجامعه طب ما تشوف احنا هنعمل ايه بره دلوقتي اعمل ايه انا في المشكله دي اعمل ايه انا في مشاكل البيت اللي قاعدين يقول لك بلاش وما تعملش ومشغلين الدش طول النهار والليل اعمل ايه الفتن دي كلها هواجهها ازاي اقسم بالله والله الذي لا اله الا هو مشكلتنا والله ما هي مشكله وسائل مشكلتنا مشكلة أهداف ربنا يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا المشكلة مش ممكن تكون عنده ليه طب هو ربنا طلب مننا ان احنا نعبده ماشي وربنا سبحانه وتعالى هيئ لك الأسباب ان انت تعبده ولن تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصينا الشاهد ربنا يريد انك تعبده طب ما هو يسهل لك الامور وتعبده وتبقى المسألة انتهت مش انت عايز دي لو انت خدت الفلوس هتشتغل يعني لو ربنا اداك دلوقتي مليون جنيه هتبقى قاعد في الجامع والله ما هتقعد في الجامع اصلك لو خدت المليون جنيه انت فاهمها كده دلوقتي هتفكر بطريقة تانية اغير المركز الاجتماعي اللي انا فيه واغير الشقة واغير العربية واعمل واسوي ولو بعت لك دلوقتي الزوجة اللي انت قاعد بتقول والله مشكلة الشهوة هي مشكلة الشهوة لو بعتها لك دلوقتي ثق في انها تبقى سبب ضلالك وكتير من الشباب يقول لي استناني بعد الجواز يا ابني طب لا بعد الجواز ما تحاولش بعد الجواز تيجي بعد الجواز تشوفه يلا يا عم اشتغل اعمل ما هو بعد العيال ما ينفعش بقت في زوجة دلوقتي وهو قاعد التليفون اشتغل وتعالى انت فين بقالك قد ايه انت قاعد بتعمل كذا وكذا وراح اللي كان بيقول هي الجواز هو ليه ما يدهلكش ليه ليه بخيل هو حاشا كريم هو سبحانه جواد هو سبحانه محسن هو سبحانه يبقى مش هيمنعك بخل والله هي المسألة بس اعرفه صح وافهم حكمته صح ترتاح وتبقى راضي تماما وتقول أحبه إليه أحبه إلي خلاص ما تفرقش بس تعرف هي دي المشكلة يا شباب عارفين قصة عبد الله بن حذافة السهمي عبد الله بن حذافة السهمي ده سيدنا عمر بعته للروم راحوا أسروه بدأ ملك الروم عايزه يتنصر فبدأ يغريه قال له بص قولها بس كلمة وأنا هديك اللي انت عايزه اهي الفتنة اهي قال له والله أبدا ما بيع ديني أبدا بثمن بخس اعمل اللي انت عايزه عبد الله بن حذافة كان قدامه هدف عبد الله بن حذافة كان شايف الجنة عبد الله بن حذافة رجل عقيدة عبد الله بن حذافة كان يعرف يعني ايه إسلام فلما عرض عليه الفلوس لا فبدأ يعذب أصحابه قدامه لغاية ما بلغ بيه ملك الروم انه جاب الناس وجاب زيت مغلي وبدأ يحطهم فيه لغاية مساح لحمهم قدامه وشوفوا بقى المنظر عامل ازاي فلما شاف المنظر عيط قال له بس خاف راح رايح له تنصر يعمل ايه بقى في اللحظة دي راح قال له نفس الكلام والله ما بعديني والله أبدا قال له امال بتعيط ليه قال لأنهم سبقوني إلى الجنة ياه فالناس اجتمعت قالوا له طب نعمل ايه في الراجل ده اداله فلوس مش عايز عذبنا اصحابه مش عايز عذبناه هو بداوا يعذبوه مفيش فايده فيه قالوا له بس مفيش غير السلاح الفتاك ابعت له واحده فجاءته امراه واخذت تفتنه وتتعرى امامه يمنه او يسرى وكلما اتته عن جهه التفت الى الجهه الاخرى وقال معاذ الله سبحان الله إنه ربي أحسن مثواي أعوذ بالله معاذ الله فتجيله من شمال يروح رايح يمين راحت خرجت قالت لهم انتوا دخلتوني على بشر ده حجر ده ما فيش فايدة فيه خالص فما زال به حتى جاء إليه فقال قبل رأسي وأنا أفك أسرك وأسر أصحابك فسكت قليلا هي دي حيلة ولا لا ثم قبل رأسه ففك الملك كل من أسرهم فرجع إلى عمر فقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة شفتم؟ أنا بقول هنا أدي العوائق اللي ممكن تبقى قدامك أدي الفتن من كل حاجة في فتن أشد من اللي هو شافها دي بس في حاجة هنا هي اللي أنقذته قصة حصلت الأسبوع قبل الفات اتصلوا بيا وأنا كنت في سفر تعالى يا شيخ علشان تغسل الأخ فلان معلش أنا في سفر فأنا مش هقدر أجي طيب الإخوة بعد كده بدأوا يتصلوا عليا طول اليوم أخ من الإخوة قال لي أنا من النهاردة صليت وراه الجنازة الأخ ده في حاجة في ايه؟ معرفش بدأت أجمع الأخبار الأخ كان عنده 24 سنة كان لسه عاقد قبل الحادثة اللي توفي فيها بأسبوع وكان البناء بتاعه بعدها بأسبوع أو أسبوعين كان على موتوسيكل وقرب الفجر وحادثة مات فيها شاهد بقى شوفوا بقى المعاني دي اللي أنا عايز أوقفكم على معنى فيها لأنه يهمني قوي في موضوع الهدف ده لما حصلت الحادثة جيروا بيه على المستشفى فأخوه راجل ملتزم فبدأ يذكره فبدأ يقول له قول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله قال لهم هاتوا لي مراتي اتجننوا ده ملتزم ويعرف طريق ربنا وبيقولوا كان شخص عادي شخص عادي بس يعرف طريق ربنا بس مش هو يعني الأخ اللي هو يعني مكسر الدنيا عادي فبدأ يقول له قول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله يقول لهم هاتوا مراتي آه أنا زهقت من الدنيا أنا قرفان أنا مش عامل إيه فأبوه في اللحظة دي راح صارخ فيه قال له يا ابني قول لا إله إلا الله فبيقولوا راح ساكت كده وراح قالها أكتر من عشر مرات أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبعد كده راح قال يا رب اغفر لي وتوب عليا وقبلني ومات الله أكبر أخته ما كانتش تعرف أن الحادثة كانت الفجر فأخته صحت على الظهر شافت في الرؤية انه كان في واحد صاحبه بيندهله كل يوم علشان خاطر ياخده معاه الشغل فشافت في الرؤيه ان صاحبه ده بيندهله وهو فوق بيقول لها قولي له فلان مش نازل تاني وقولي له كل هدومي وزعوها على مساجد الاخوه بعديها بيومين جدته شافته في المنام قال لها افرحي انا نجحت في السؤال الاول سؤال القبر انا عايز اقف عند ايه بقى اللحظه اللي قعد يقول فيها هاتولي مراتي دي الدنيا اللي في قلبه لحقوا ايه لا اله الا الله اللي كانت جوه قلبه هي دي اللي نجحته غير كده يمكن ده لو كان استنى لغايه ما يتمم الامور ويبني بمراته ويقعد كان حظ الدنيا هيزيد لو مات بعديها كان هيقول الحقولي مراتي هاتولي مراتي انا عايز مراتي وما كانش يلحق يقول لا اله الا الله شفت ممكن الدنيا تعمل ايه في القلب عشان كده انت لازم من هنا ورايح تعيش لهدف هدف حقيقي في حياتك اين تذهبون انا ذاهب الى ربنا على فين يا شباب على الجنه على طريق ربنا هعمل ايه عشان انفذ الهدف ده عشان ما بقاش انا انسان عايش الدور وبتاع كلام يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم تعمل ايه تحدد هدف دلوقتي الفترة دي أول قرار أول حاجة هتعملها علشان يبقى الهدف الجنة الهدف ربنا دلوقتي قرار بتجديد التوبة عهد ربنا على ذنب هتسيبه ومش هتعمله تاني وانا هسيبك دقيقة عشان نجدد المعنى تاني وحتى لو كان الذنب اللي انت ساعتها ساعة ما عاهدت ربنا رجعت فيه وانتكست فيه المرة دي هتاخده بقوة عهد ربنا والله يا رب والله يا رب ما اعمل الذنب ده تاني والله يا رب ما اعود للذنب ده ابدا في حياتي انا عاهدتك بس يا رب خد بيتي انا ضعيف انا عارف نفسي انا ما اقدرش الا بحولك وقوتك يا سيدي تعرف دلوقتي تاخد القرار ده ده أول حاجة في روشتة علاج الموضوع الهدف يلا بينا ناخد القرار كلنا ومع بعض وإحنا بتتنزل علينا الآن الرحمات وتحفنا الملائكة وتغشانا برحمة من عند الله سبحانه وتعالى الله عايز النهاردة يا شباب النهاردة أخوات يعهدوا ربنا على أنهم حيلتزموا بالحجاب الشرعي عايز النهاردة ناس تعاهد ربنا على انه كل صلاة ان شاء الله باذن الله في جماعة الا ان هو يبقى عنده عذر قاتل شديد ما يقدرش بيه انه يأتي المسجد عايزه النهاردة يعاهد ربنا على انه هيصلح حاجات كتير قوي هو مش راضي عن نفسه فيها بيعمل الذنوب دي خلاص مش هيعمل تاني ذنوب الخلوات مش هيعمل تاني الخيانات اللي كان بيخون فيها ربنا في السر النهاردة هيمسك الموبايل ونمرة فلانة وفلانة وفلانة هيرميها لله هيضحي بأي شيء بس أنت ترضى يا رب الأسبوع ده أنا قلت هقول لكم الموضوع ده لأنه موقف صراحة يعني خلاني مش على بعضي أختي اتصلت بيا وقالت لي أنا ما مملكش حاجة سمعت الكلام بتاع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قالت أنا ما لا أملك شيء فقيرة كل اللي أملكه إني مخطوبة وأنا عريسي هيجيب لي شبكة فسألته هيجيب لي شبكة بكام فقال ب 5000 جنيه أنا أول حاجة هعملها خد منهم 1000 جنيه حطهم بقى في أي حاجة كتيبات شرايط أي شيء المهم يتحطوا في الدعوة وأنا عاهد ربنا لولا أن أهلي هيتضايقوا أنه ما يشوفوش الشبكة دي أن أنا أول ما أبقى في بيته أن الحاجة دي لله اصنعوا فيها ما شئتم ده كل ما أملك يا كده ضحت بشبكتها اللي هتبقى معتزة بيها لله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وهي دي المشكلة جالي الأخ يقول لي كل اللي أنت بتقوله بعمله بقرأ قرآن بتصدق بعمل مش عارف إيه بعمل إيه بس مش لاقي قلبي قلت له علشان كل اللي أنت بتعمله ده سهل وميسور عليك لسه أنت ما عملتش العمل الفذ الكبير اللي تنال به رحمة ربنا وتتكتب عنده من الأبرار لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هتضحي له بإيه هو ده أحد الإخوة الدعاء في مرة من المرات كان قاعد فعشان يعني الناس تستجيب معاه فبدأ يسأل الناس سؤال وكانت ساعته غالية قوي بحوالي 2000 جنيه فعشان يرطب قلوب الشباب اللي قدامه راح قال لهم مين يا جماعة هيقول كذا وهديله ساعتي وراح قلع الساعة ولا فكر هي بكام ولا بتاع علشان خاطر الدعوة بعد كده شوف بقى ربنا سمع عن الموقف ده أحد الشباب عرف انه كذا راح جاب له ساعة ثمنها 5000 جنيه كريم هو سبحانه هو انت هتبقشش على ربنا انت فاهم يعني ان انت لما هتعمل حاجة ربنا ربنا لن يخلفك بس لو دخلت بالنية دي مش هتشتغل خالص 2000 جنيه النهاردة اهو 2000 جنيه النهاردة اهو لا مش هتنفع دي مع ربنا قلنا عايزين ناخد بقى القرارات رقم واحد قلنا تجديد التوبة اتنين عايزك تدمن خلال الاسبوع ده الاستغفار طول ما انت ماشي كده لسانك مبطل ليه موقفه ليه ده استغفار ده ممكن يطهر كل حاجة أنا بقولها لك وبعدها وبوصي بيها وكل مرة ومش همل من الكلام ده لأن هو ده أول الطريق احنا عملنا محاضرة وتشوفوها على النت اسمها أول الطريق الاستغفار اسمعوها علشان هو فعلا أول خطوة في الطريق ربنا سبحانه وتعالى قال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه صح كده يبقى الاستغفار وبعديه التوبة رقم ثلاثة عايزك ترتبط بالمسجد احنا دلوقتي في وقت اجازات في ناس كتير عايزك بقى قلب معلق بالمساجد شاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ارتبط بالجامع كتير عايزك على الأقل كل يوم يتعتكف لك ما بين الفجر لغاية الشروق اللي هي عادة الشروق يا ما بين المغرب والعشاء هتروح تحضر فيهم درس بس وانت داخل كده ناوي الاعتكاف عشان تستنزل الرحمة عشان الملائكة وانت قاعد دلوقتي والله العظيم جنبك ملك قاعد يقول اللهم اغفر الله اللهم ارحمه فاربط نفسك بالمسجد حافظ على ورد يومي من الذكر عشان قلبك يطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب النهاردة هناخد من سيدنا أبو أمامة الوصية عليك بالصوم فإنه لا مثل لا الصيام دلوقتي في الأيام الفل دي تمام قوي يعني يظبط خالص لا في شهوة ولا حاجة ولا حاجة 18 ساعة ضرب نار يعني فحلوين قوي دول انه في الصيام المسألة في الاحتساب انه يبقى شفاء ليك من الآفات اللي انت مش عارف تخلص منها والنبي قال ايه عليك بصوم فإنه لا مثل له عايزين بقى نمسك مصحف عايزك في مسكة المصحف بس حاجة واحدة طبعا الكلام ليه تفصيله في وقت تاني اسمعوا الكلام احنا قايلين حاجات كتيرة في محاضرات خاصة بالقرآن لماذا لا تتأثر بالقرآن وغيرها أنا عايزة بس تاخد معنى كده فيها دي وانت ماسك المصحف قلنا ايه من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف فانت ماسك المصحف كده انوي في فتحة المصحف يا رب اسكب في قلبي محبتك ومحبة نبيك ادي واحد تاني حاجة النبي قال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن طرفه بأيديكم يعني في حبل اهو وطرفه بيد الله فاستمسكوا به دي بقى ايه الامور مقطعه بينك وبين ربنا حاسس ان في حاجه مش مش ظبطه مع ربنا في فتحة المصحف بالنية دي يا رب صلح اللي بيني وبينك ماشي يا شباب أنا مش هحدد بس انتوا لازم تحددوا لأن احنا قلنا لازم يبقى فيه أهداف بس عشان كل واحد وظروفه فاللي هيقرا كل يوم ربع واللي هيقرا ربعين واللي هيقرا جزء واللي هيقرا جزئين كل واحد بس ما يعديش يوم من غير قرايه بالنيه دي ماشي يا شباب عايزين نطلع بقى نقول كلنا من المحاضره النهارده اني ذاهب الى ربي عايزين ننفذ الوصيه استجيبوا لربكم اذا دعاكم لما يحييكم ارجع لربك بقى رايحين له على فين على ربنا على فين على الجنة نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك